مولانا رؤوف رحيم يا الله أوحى لنبيه الكريم يا الله بكلام مبارك عظيم حديث قدسي قويم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع من روائع الأحاديث القدسية وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله النهاردة هنلتقي مع حديث قدسي بيحكي قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا كلكم عارفين القصة بفضل الله سبحانه وتعالى الحديث رواه البخاري ومسلم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قتل 99 نفسا يا خبر أبيض تخيل حضرتك لو واحد عايش في مكان وعمال بيقتل كل يوم ولا 99 واحد قتلهم وما اتسجنش ولا حصل له حاجة ولا توجهه ضد تهمة ولا حد قال له اتق الله ولا أي حاجة لأن القتل كان في المدينة ديت أو في القرية دي كان أمر سائغ جدا زي الأكل والشرب وعادي واحد قتل مثلا وراح يتغدى واخد بالك مفيش مشكلة بالنسبة لهم فالرجل ده قتل 99 نفس لكن ربنا سبحانه وتعالى رزقه نعمة التوبة والتوبة رزق لأن التوبة قلنا قبل كده يا جماعة عليها ثلاث أطراف إن ربنا سبحانه وتعالى يلهمك بالتوبة أدي الطرف الأولاني الطرف الثاني إن حضرتك تتوب الطرف الثالث إن ربنا يتقبل منك التوبة ربنا جمع الثلاث أطراف دولت في جزء من آية فقال جل وعلا ثم تاب عليهم ليتوبوا يا سلام على الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك فهذا الرجل اللي قتل 99 نفس زي ما تقول ضميره اتحرك نفسه يتوب إلى الله عز وجل ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى فراح للناس وسألهم وقال دلوني على أعلم أهل الأرض شوف الإنسان في الدنيا لما يكون مثلا عنده تعب في عينيه فبيقول لهم أنا عايز أفضل دكتور عيون عنده مشاكل في في البطنه عايز افضل دكتور بطنه عنده مشاكل مش عارف في العظام عايز افضل دكتور عظام دايما في امور الدنيا عايز يركب عربيه انا عايز افضل عربيه عايز يسكن في شقه انا عايز افضل شقه في امور الدنيا كلها عايز افضل من باب اولى بقى في الاخره بقى انا عايز افضل عايز اكون من اوائل اللي اخشوا الجنه عايز اجي يوم القيامه ادخل الجنه بغير حساب ولا عذاب عايز اكون يوم القيامه في اعلى درجات الجنه واللي عايز يكون في أعلى درجات الجنة لازم يكون في الدنيا في أعلى درجات الجنة في طلب العلم والعمل بهذا العلم والدعوة إلى هذه إلى هذا الدين يبقى إذا كل ده محتاج جهد ومحتاج شغل يعني ما فيش حاجة ببلاش الجنة ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله هي الجنة سلعة ربنا هي الجنة سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة هو ده الثمن ربنا رزقك المال ورزقك النفس وبيقول لك هاخدهم منك واديك بدلهم الجنة يا سلام ربح البيع والله ربح البيع كما قال ابن عباس أنفس هو خلقها وأموال هو رزقها ثم يأخذها منا ويعطينا الجنة ربح البيع والله لا نقيل ولا نستقيل فهذا الرجل ربنا ألقى في قلبه التوبة فقال دلوني على أعلم أهل الأرض فالإنسان زي ما قلت لحضرتك في أمور الدنيا بيطلب أفضل حاجة طب في امور الدين ليه ما بتطلبش افضل حاجه ليه لما تيجي فتوى معانا تقول انا عايز شيخ كده بس يكون تيواني عشان يفتيني الفتوى اللي على مزاجي انا مش عايز شيخ يعني يكون برضه يعني يكون عنده علم ولا انا عايز اي حد كده يعني بس يفتيني الفتوى اللي انا عايزها على مزاجي ما هو حرام عليك ما هو حتى وان افتاك وضحك عليك فانت عليك وزر هو عليه وزر واخد بالك فلازم زي ما انت بتسال عن افضل دكتور وافضل ده من باب اولى بقى انك تسال عن افضل عالم وافضل شيخ وافضل داعيه وافضل مفتي واخد بال حضرتك فهذا الرجل قال لهم دلوني على اعلم اهل الارض هم غلطوا غلطه العمر ودلوه على اعبد اهل الارض والعابد قد يعبد الله على علم وقد يعبد الله على جهل لان احيانا الناس بتخدع في مظهر العابد تلاقي واحد ما شاء الله ومنظر وطول بعرض ولحية والتوب و وقد يكون لا يفقه حتى أحكام الوضوء ولا يعرف حاجة فالناس تنخدع بيه وتشوفوا زي ما حصل مع الإمام أبي حنيفة رحمه الله رحمة واسعة كان رجليه تعبانة فكان قاعد وسط تلاميذه وعمال بيشرح لهم ومادد رجليه فدخل رجل كده هيئة ما شاء الله بقى وإيه عمامة ضخمة ووشه ما شاء الله منور واللحية ضاربة لحد صدره والما شاء الله هيئة كده منظر يعني فيه رهبة فالإمام أبو حنيفة أول ما شافه فقال لا ألم رجليها بقى لحسن يكون عالم كبير بقى كده من من فطاحل العلماء فما ينفعش أمد رجلي قدامه فراح لامم رجلين دخل الرجل راح قاعد جنب الإمام أبي حنيفة فالإمام أبو حنيفة بيقول لهم بيشرح لهم بقى أوقات النهي عن الصلاة فقال ومن أوقات النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس واخد بالك وتصبح الشمس في السماء ككذا وقعد يشرح لهم يعني فالراجل ده راح سأله قال له فإن لم تشرق الشمس في ذلك اليوم يعني هو في شمس ما بتطلعش فالإمام أبو حنيفة راح ابتسم وقال آن الآن لأبي حنيفة أن يمد رجليه الحمد لله ده طلع ما شاء الله يعني كفتجي ما شاء الله فيعني فالإنسان ممكن يخدع في منظر العابد ويظن أنه هو عالم فالراجل قال لهم دلوني على أعلم أهل الأرض فدلوه على أعبد أهل الأرض فراح له فقال له هل لي من توبة قال له وماذا صنعت طبعا ده قمة الجهل ان انا لما يجيني واحد يقول لي هل لي من توبة مش هسأله انت عملت ايه مش هقول له وانت عملت ايه عشان اقول لك في توبة ولا ما فيش لا في توبة من كل حاجة حتى الشرك حتى الكفر له توبة ربنا قال قل للذين كفروا الذين ايه كفروا ان إيه ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف خلاص يتمسح كل الكفر اللي انتوا كنتوا عايشين فيه ده ونبدا صفحه بيضاء جديده عشان كده سيدنا علي بن ابي طالب قال العالم شوف ماذا قال العالم لا يجرئ الناس على معصية الله ولا يقنط الناس من رحمة الله هو ده العالم لا يجرأ الناس على معصية ربنا ويقول لهم شوش بالكم كل حاجة حلال والدنيا جميلة والإسلام جميل ورائع وحاجة حلوة وما فيش أجمل من كده ويخليهم البحر طحينة ويوقعهم في معصية ربنا ولا يجمد لهم الدنيا كلها ويبقى حياته كلها ما فيش حاجة حلال خالص لا العالم وسط ربنا كده وكذلك جعلناكم أمة وسطة احنا أمة الوسط أمة وسطية فهذا الرجل قال له ماذا صنعت طبعا ده زي ما قلت حاجة ده جهل من هذا العابد لأن المفروض يقول له طبعا لك توبة بس قول لي بس عملت ايه عشان اقول لك بقى علاج ده ايه انما في الاول لازم يقول له لك توبه فقال له وماذا صنعت قال له قتلت 99 قال له وتريد ان تتوب قال له ايوه نفسي اتوب قال له ليس لك توبه طبعا زي ما قلت الحاجة ده قمة الجهل هو رجل عابد مش عارف حاجة خالص قتلت 99 مالكش توبة فالراجل لما لقى الدنيا ضايعة ضايعة مش فارقة معاه بقى ما فرقتش بقى 99 من 150 ما هو كده كده راح النار بقى خد بالك فقال لك خلاص فراح ماسكه وراح قتله قال يعني برضه عشان نرد لك الجميل انت يأستني من رحمة ربنا انا هطلعك من الدنيا خالص وراح قتله ومكمل بيه المية ورغم ذلك الراجل كان صادق فقعد يكلم الناس قال لهم دلوني دلوني على أعلم أهل الأرض مش عايز واحد زي ده أنا عايز واحد عالم بجد فدلوه في المرة الثانية على أعلم أهل الأرض فدخل عليه السلام عليكم وعليكم السلام قال له هل لي من توبة قال له ومن يحول بينك وبين التوبة هو ده العالم بقى مين يقدر يحوش عنك التوبة إن للتوبة بابا لا يغلق أبدا إلا عند الغرغرة أو عند شروق الشمس من مغربها دي علامة من علامات الساعة الكبرى فقال له لكن ماذا صنعت هنا بقى التشخيص عشان نصرف العلاج فقال له لكن ماذا صنعت قال له قتلت 99 ولسه مكمل المية حالا يعني ولسه توب قال له اخرج إلى أرض كذا فإن أرضك التي أنت فيها هي أرض سوء الأرض اللي أنت عايش فيها دي دي أرض سوء لا يمكن ينفع تعيش فيها لأن طول ما أنت عايش وعمال بتقتل وبتقتل وبتقتل ده ما فيش حد أنكر عليك يا راجل ده أنت قاتل مية ما حدش جه حتى قال لك أنا أنا زعلان منك ولا أنا مخصمك ما شاء الله يعني القتل شغال على ودنه عندكم زي ما بتاكل وبتشرب وكده وعمال بتقتل خد بالك قالوا لا لا الأرض دي أرض سوء اخرج من الأرض دي وده دليل على ان صحبة السوء يا جماعة وأرض السوء والمجتمع السيء أكيد بيأثروا على سلوك الإنسان طبعا تلاقي واحد مثلا ناشئ في بيئة عفوا كلها فتوات وبلطجية ومش عارف ايه مش هيطلع بقى محمد بن سيرين ولا محمد بن المنكدر ولا ولا زي ابو هريره اكيد هيطلع زي مش عارف آه، آه، عبده مش عارف ايه و- و- وسيد مجانس والحاجات اللي بنسمع عنها دي واخد بالك وهتلاقيه ماسك سلاح وعامل مش عارف ايه والكلام ده كله يعني ونشأ في بيئه م- يقول لك لو ما كنتش كده هي هيخلصوا عليا واخد بالك فواحد تاني نشأ في بيئه ما شاء الله كلها ناس افاضل وناس صالحين زي حضراتكم كده واللي بيذكروا بالصلاة واللي بيذكروا بالصيام واللي بيذكروا بكذا فأكيد هذا الإنسان هيتشرب وهيتشبع من هذه البيئة وأكيد هيلاقي نفسه م- يعني منقاد إلى طاعة ربنا سبحانه وتعالى والنبي قال كده الصاحب ساحب وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله خد بالك آه، آه، آه، آه، عفوا الصاحب ساحب لا م- مش من كلام النبي اللي من حديث حديث النبي عليه السلام الرجل على دين خليله الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل يعني من يصاحب خد بالك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي يا سلام ما تصاحبش إلا أهل الإيمان ولا يأكل طعامك إلا أهل التقوى ليه ما- لا يأكل طعامك إلا أهل التقوى لأن التقي ده لما يخش بيت حضرتك لا يمكن هينظر إلى حرمات البيت لأنه إنسان تقي خد بالك ولا يمكن ابدا هيفشي اسرار البيت ما يمكن يكون قاعد في عندك في البيت وانت لسه بتحضر له الاكل سمع خناقه بينك وبين زوجتك سمع كلمتين من اسرار البيت لا يمكن يفشي سر البيت لانه انسان تقي كان عندك في البيت وانت رجل فقير وقدمت له اكل بسيط مش هيطلع يفضحك هيقول جزاك الله خيرا قدم لي اللي عنده خلاص الحمد لله عشان كده البيئة بتؤثر يا جماعة وهذا الرجل البيئة أثرت فيه في- بالفعل قتل 99 نفسه قتل الرجل اللي هو العابد ده بقى 100 ومحدش قال له أنت أنت غلطان أنت مش كويس محدش قال له الكلام ده خالص محدش ذكره بالله سبحانه وتعالى عشان كده العالم اللي هو عالم بجد قال له لا اخرج من أرضك فإنها أرض سوء واذهب إلى أرض كذا ففيها أناس خد بالك بقى من من الكلمة ففيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم أنت محتاج صحبة وده اللي دايما يا جماعة الخير بننصح بيه أي شاب لسه بيلتزم أو أي بنت لسه بتلتزم تنصحني بإيه يا شيخ محمود رقم واحد صحبة خير صحبة خير تاخد بإيدك لأن لو فضلت مع صحبة السوء هتيجي بتصلي يقول لك انت هتعمل لنا فيها مش عارف ايه وهتعمل فيها شيخ وخدنا تحت جناحك ويقعدوا يتريقوا عليك لحد ما يحبطوك وممكن يخلوك تتحرج وتتكسف قدامهم فتضطر ان انت تجاملهم وترجع مرة تانية تترك الصلاة وتترك العبادة وتترك القرآن وتهجر المسجد يعني فدي مسألة مهمة جدا ومسألة خطيرة جدا فهذا الرجل العالم عالم عالم بجد وعرف ان هو يشخص المرض وعرف يوصف الدواء في نفس اللحظة اترك أرض كذا فإنها أرض سوء واذهب إلى أرض كذا فإنها فيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم فعلا الرجل ال- ال- اللي قتل 99 نفس خرج مستريح النفس فرحان العالم ده جدد له الأمل في قلبه لما يجي لك واحد يقول لك أنا عملت معاصي وعملت وعملت وعملت ابتسم في وشه افتح له باب الأمل افتح له باب الأمل عشان ربنا يكرمك ويبقى في ميزان حسناتك ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى بدأ الرجل رحلته رحلة التوبة خرج من عند العالم ورايح في طريقه للمدينة اللي فيها ناس بيعبدوا ربنا عشان يعبد ربنا معهم ايه اللي حصل ده اللي هنعرفه في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله الله الله يا الله
مولاي